السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد افتح لي قلبك افتحي قلبك افتح لي قلبك لا نزال بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى مع ذلك البرنامج افتح لي قلبك اللي بنحاول نتواصل فيه مع بعض انا افتح لكم قلبي وانتوا تفتحوا لي قلوبكم ونتكلم عن العوائق اللي منعنا من الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى المعصية المحورية اللي في حياة كل واحد مننا اللي لو اتخلص منها ان شاء الله ممكن ينطلق الى الله سبحانه وتعالى وممكن بسبب هذه المعصية يكون عقوبة المعصية دي انه مش عارف يلتزم ممكن بسبب هذه المعصية نفسه نفسه شداه بعيد عن طريق الدين لانه مش قادر يتخيل انه هيسيبها ممكن ممكن اخواني في الله هنتكلم الليله باذن الله سبحانه وتعالى عن معصيه جديده ولكن معصيه النهارده مش معصيه عاديه معصيه النهارده كبيره من الكبائر لا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر يعني معصيه ممكن تثقل ميزان سيئاتك لدرجه لا تتخيلها معصيه ممكن يكون ابائنا وامهاتنا قاعدين قدامها قدامنا دلوقتي وقعوا فيها ولكن خلاص فرصه ان هم كانوا يعكسوا نفسها راحت وانتهت طريق تصليحها في حاجات معينه هنقولها ان شاء الله ولكن معظم الشباب اللي قاعد قدامي معظم البنات بالذات البنات بالذات بنات ثانوي وبنات جامعه واقعين فيها معصيه عقوق الوالدين معصيه عقوق الوالدين الام والاب اللي لا يتخيل ان دول بالذات حد يعقهم ان دول بالذات الام والاب الرحمه انتهت من القلوب انت انت خدت عمر امك وابوك انت خدت عمر امك وابوكي زي بالظبط الكتكوت اللي قاعد ياكل ال... كل اللي جوه البيضه ياكله ياكله لغايه ما كبر وبقى كائن في لحظه خرج من البيضه يجري ما بصش لشويه ال... ال... ال... ال... ال... القشر المتهشم اللي سابه وراه بعد ما ساب خلاص الحضن اللي حضنه لغايه ما بقى انسان لغايه ما بقى مخلوق قادر انه يجري ما بصش للقشر المتهشم بالظبط كده الابن بياخد عمر امه وصحتها وشبابها وكل حاجه في حياتها بياخد صحه ابوه ابوه وعمره وشبابه وكل حاجة ولما الابن يكبر ولما البنت يكبر ولما يبقى راجل ولما تبقى عروسة يكون الام والاب ادوا كل حاجة في حياتهم خلاص ما عادش عندهم حاجة يدوها بقى هم اللي محتاجين ياخدوا شبابهم راح وصحتهم راحت وممكن فلوسهم كلها راحت وبقى الابن كبير اول ما يلاقي نفسه راجل اول ما تلاقي نفسها خلاص كبرت يجري لقدام مش عايز يبص لورا زي الكتكوت اللي جري مش عايز يبص للقشره المتهشمه اللي سابها مش عايز يبص للحضن اللي خلاص اتهدم بعد ما اداله كل حاجه مش عايز يبص لاكبر تضحيه في الحياه كلها اكبر تضحيه في الدنيا كلها مش عايز يبص للام والاب اللي خلاص كبروا وبقى ما عادش محتاج لهم هم اللي محتاجين له النهارده يجري وهو بيجري بيجري لقدام بيجري للزوجه بيجري للاولاد بتجري لقدام عايزه تشوف جوزها وعايزه تشوف اولادها وهم بيجروا يلاقوا قول الله نازل عليهم اقف عندك عندك انت رايح فين انت رايحه فين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضى ده يا جماعه يعني كانه حكم محكمه لما حكم المحكمه يصدر يقول لك قضى القاضي بان الحكم كذا حكم محكمه لمين كان انات الاباء والامهات في السن الكبير ده صعدت هذه الشكاوي الى الله كان جوار كل ام نايمه في دار مسنين الوقتي واولادها بشوات وبهوات صعدت الى الله كان أنات كل ام نايمه لوحدها في شقتها الوقتي واولادها قاعدين مع زوجاتهم ومع اولادهم صعدت الى الله كان جوار كل اب الوقت نايم في البيت لوحده ما عادش حد يخدمه نايم ممكن بيقضي حاجته على نفسه ومحدش من اولاده مهتم بيه ولا معبره كان كل الشكاوي دي صعدت الى الله كان جوار كل ام رحنا نزورها مقفول عليها باب مقفول عليها بتقضي حاجتها على نفسها وكل يوم ولا يومين حد يدركها بشويه ميه واي حاجه تاكلها ونيجي ناكلها تحس انها تموت عشان تاكل لقمه تنقذ بيها حياتها باذن الله كان كل الأنات دي صعدت إلى الله ونزل الحكم من السماء قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا انتوا رايحين فين انتوا سايبين الحضن اللي ضمكم طول حياتكم رايحين فين انت اتكبرت على مين انت نسيت مين نسيت امك ونسيت ابوك ونسيت ابوك انتوا نسيتوا مين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الاحسان حاجه ربنا ما طلبهاش غير لنفسه سبحانه وتعالى وبعد كده طلبها في شرعه واول من طلبها في شرعه للام والاب إما يبلغن عندك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف يعني إيه أف أنا اتخنقت أنتوا كل شوية تطلبوا طلبات أنتوا كل شوية عايزين فلوس أنتوا كل شوية عايزين نسيب شغلي وأجي جنبكم أف الكلمة اللي كان ممكن يقولوها لك مليون مرة وما لوهاش الكلمة اللي الواحد ما فهمهاش غير لما اتجوز وخلف وشاف تربية الأطفال شكلها إيه كان ممكن يقولوا لك أف مليون مرة في كل مرة غيروا لك فيها وكان أي حد ما يقدرش يقعد في الأوضة أصلا من من ريحتك وأنت طفل صغير في الموقف ده كان ممكن يقولوا لك أف مليون مرة وأنت كل مرة كلت فيها ووسخت وحاولت خليت الحتة حواليك كلها زبالة وأمك وسطها يتقطم عشان تنظف الحتة حته في المكان اللي انت قعدت فيه كان ممكن يقولوا لك اف مليون مره في كل مره وسخت نفسك وعايزين يغيروا لك بليت نفسك وعايزين يغيروا لك كان ممكن يقولوا لك اف مليون مره في كل مره صرفوا عليك فيها في كل سنه في كل سنه كانوا بيدفعوا لك مصاريف ولا كل شهر ولا كل يوم بياكلوك في فطار وغدا وعشاء حلويات وفواكه ولا كل لحظه في طلباتك اللي ما انتهتش طول العمر طول العمر مليون طلب وطلب ما قالولكش اف كان ممكن يقولوا لك اف لما امك ولا ابوك خد مكافاه نهايه الخدمه اخر مبلغ ممكن يمسكه في حياته اخر فلوس ممكن يمسكها في حياته وجوزك بيها او جوزتك بيها او جوزتك بيها وضحت عشانك وما قالتش اف وكانت فرحانه وهي بتصرف لاخر مليم معاها ما عملوش حساب انهم ممكن يمرضوا ويحتاجوا الفلوس دي ما عملوش حساب انك ممكن تسيبهم ويحتاجوا الفلوس دي ما عملوش حساب ان الف حاجه في نهايه العمر ممكن يحتاجوا عشانها الفلوس دي وادوها لك وهم فرحانين وادوها لك وانت بتتجوز كانوا بيبكوا بالدموع بيبكوا من الفرح ليك وبيبكوا من الفرح ليكي وبيبكوا من من حزن على فراقك لانك اغلى انسان في حياتهم اغلى انسان وجريت ونسيتهم وسبتهم وجريت لقدام اقف عندك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يعني ايه يا جماعه يعني ربنا يجيب رابطتك بالله الا تعبدوا الا اياه وبعد كده يجيب رابطتك بامك وابوكي دي تاني اكبر رابطه في القوه في الوجود كله دي تاني اقوى رابطه في الحياه كلها دي تاني اقوى رابطه في دنيتك وحياتك المفروض يكون رقم اتنين في حياتك بعد الله سبحانه وتعالى يبقى امك وابوك اكبر تضحيه يا جماعه اكبر تضحيه اتوجهت في الحياه اكبر تضحيه هم بيضحوا عشانك وفرحانين مع كل مره امك جعانه وتحط في بقك انت مع كل مره امك تعبانه وتقوم تخدمك في مرضك اللي خف من مرضها 100 مره مع كل مره الالام ماسكه جسمها وتسال عليك انت مش هاممها نفسها هي هاممها انت ابوك همه انت مع كل مره في التضحيه دي كلها من اول ما كنت خليه واحده كنت خليه واحده في رحم امك خليه واحده خليه شرهه خليه قاعده تاكل في لحم الرحم من حواليها خليه قاعده تمص في دم الام والام قاعده تاكل وتشرب طول تسع شهور فتره الحمل وكل الغذاء ما بيروحش لجسمها ده جسمها بيهزل ده كل الغذاء بيروح ليك انت لجسمك انت يبنيك انت واول واول ما بقيت يتكون لك عظم الكالسيوم بتاع عظمها بدا يسيب عظمها ويجي في عظمك انت بدا دمها يبني دمك انت ولحمها يبني لحمك انت وعظمها يبني عظمك انت وفي اللحظه دهيت في اللحظه دهيت هي لما هتكبر هيجي لها شاشه عظام هتدفع لها ثمن ايه هتدفع لها ثمن كبدك ولا ثمن كلتك ولا ثمن لحمك ولا ثمن عضلاتك ولا ثمن عينيك ولا ثمن ملامحك ولا ثمن شعرك ولا ثمن كل عضو في جسمك ولا ثمن عظامك هتدفع لها ثمن ايه ولا ثمن مخك ايه ايه الحاجه اللي هتدفع لها ثمنها ده انت لحمك من لحمها وجسمك من جسمها هتدفع ثمن ايه بعد كل ده لما كان يعني بنت الاخرانيه الفلانيه بعد سبع شهور من الحمل قالوا لنا لا ده ديت لازم هتنزل سبع شهور بس يا رب تكمل سبع شهور يا رب تكون قايمه ست شهور ولا حاجه ولازم اول ما تتولد تروح حضانه الواحد غير يدور على حضانه حضانه صناعيه مش الحضانه الربانيه اللي انت اتحطيتي فيها واللي انت اتحطيت فيها لقينا اسعار الحضانات ساعات بتعدي 1000 جنيه 1000 جنيه في اليوم قلت سبحانك يا رب 30 يوم في تسع شهور يعني كام في 1000 جنيه وكل دي حضانه صناعيه امال الحضانه الطبيعيه ده كل ده ثمن الاقامه بس لو حاولت تدفع لها ثمن الاقامه لو حاولت تدفع لها ثمن الاقامه ده لسه اتمان على اتمان على اتمان لسه ثمن لحمك وثمن كبدك وثمن كلتك وثمن حياتك وثمن رعايتك هتدفع لها ايه لما واحد كان بيطوف من اهل اليمن وشايل امه شايلها على كتفه فراح لابن عمر قال له يا ابن عمر هكذا وفيتها حقها حق مين يا ابني ده انت اديك اللي شايلها دي منها اصلا قال له ولا بطلقة واحدة ابن عمر ما اتكلمش عن الحمل ولا على بعد الحمل اتكلم عن الولادة عن الساعة بتاعت الولادة بس مين اللي يدفع ثمن مين اللي يدفع تمن؟ مين اللي يدفع مين اللي يوفي حق امه مين اللي توفي حق ابوها مين اللي يوفي حق اصوله وجذوره في الحياة مين في الزمن اللي عدنا بنشوف فيه العقوق لا يتخيل ولا يتصور انا شفت بعيني واحد واحد من الناس شفته بعيني وكنت موجود لقيت يعني امه كانت ست كبيره كبيره جدا وعجزت وكانت بتقضي حاجتها على نفسها في السرير سمعتها بتصوت بتصوت وانا موجود في المكان قاعده تصوت وانا مش فاهم في ايه عرفت بعد كده انه دخل لقاها شربت ميه كتير فهتتبول على نفسها كتير قعد يضرب فيها في امه يضرب فيها سبحان الله هذا الرجل هذا الرجل ساب امه يومين او ثلاثه في البيت وراح سافر سابها بدون طعام بدون شراب بدون اي حاجه رجع الناس ده فتحوا عليها الباب لقوها ماتت سافر وسابها فتحوا عليها الباب لقوها ماتت سبحان الله العظيم هذا الرجل يا اخواني والله مات نفس الموتة مات وهو في البيت لوحده وكسروا عليه الباب ودخلوا لقوه مات وكل ولاده كل واحد كان في بلد شكل ما حدش منهم حضر جنازته سبحان الله ما فيش المعصيه بر حقوق الوالدين دي شؤم في الدنيا اشأم معصيه في الدنيا حقوق الوالدين اشأم معصيه هتضيق كل اب كل شاب وكل فتاه لما يكبروا كؤوس المرار في حياتهم حقوق الوالدين يا جماعه يا جماعه ال- اللي وصلنا ليه في حقوق الوالدين بقى حاجه لا تتخيل حاجه لا تتصور جات لي ام من ايام جات لي في البيت عندي ولقيتها جايه لي انا انا اي ام او اي اب بيجوا يشتكوا لي بحس بالعجز بحس ان انا مش عايز اشوفهم بحس بالقهر لان دموعهم في الشارع بتبقى هتعمل لهم ايه وهي واقفه بتقول ابني ابني لما بقى شاب وكبر وجرينا جبنا له وظيفه وجرينا عملنا له بتقول بيمسك الحزام لينا ويسبنا ويشتمنا ويقول هتسيبوا الشقه ده لانها ايجار دايم ب 50 جنيه هتسيبوها وتروحوا تشوفوا لكم انت والراجل ده ولا ابوه تروحوا تشوفوا لكم شقه ب 500 600 جنيه الشقه دي انا هتجوز فيها غصب عنكم ولازم انتوا الاثنين تطلعوا بره والا هوريكم ويمسك الحزام الحديد ويمسك الحزام الحديد ويهدد ابوه انه هيضربه بهذا الحزام والعياذ بالله بقى توحش يا جماعه عقوق الوالدين ممكن واحده تقول اه ما انت ك... انت كل تشويحه شوحتها لامك وابوك ده ذنب ربنا قال ولا تنهرهما بعض السلف قال ده التشويح لامك وابوك لم كل مره شوحت لهم كل مره رفعت الباب وراك وخرجت كل مره بصيت لوالدتك نظره احتقار وسبتها ومشيتي كل مرة كل مرة ما احترمتهمش كل مرة ما كبرتهمش كل مرة خدت قرار في حياتك من غير ما ترجع لهم كل مرة ما دي كلها معاصي يا جماعة الواحد قاعد بيشوف حاجات رهيبة في قناة من القنوات واحدة متصلة من بلد من البلاد بكل برود بكل برود انا امي كانت عندي والقصة دي يا جماعة القصة دي وامثالها سيناريوهات عدة بنسمعها كتير جدا في هذه الايام امي عندي وفي بيت جوزي ونامت على السرير و- و- وبقت بتقضي حاجات على نفسها وست كبرت بدأنا نربطها في السرير ومش عارف اعمل لها ايه يعني عقليتها بقى ما عادتش زي زمان بقت تزعق وتعمل صوت وطبعا خايفه على مذاكره اولادها الاخت الصغيره وخايفه وخايفه وخايفه فمش عارف اعمل ايه مره قاعده تزعق وعامله دوشه جبت ميه سخنه ميه سخنه من على البوتاجاز وكبتها عليها عشان تسكت فماتت يا عم الشيخ امي ماتت يا عم الشيخ هو انا بقى السبب في الوضع ده هو انا اللي عملت فيها كده يا عم الشيخ حسبنا الله ونعم الوكيل موتت امها بميه مغليه ومتصله تقول هو انا بقى السبب يا عم الشيخ هو انا ممكن ابقى عملت حاجه سبحان الله العظيم ان كنا لنعمل العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعده من الكبائر انكم لتعدونه الان ادق من الشعر في اعينكم ده ده اللي وصلنا له يا جماعه الاخ اول ما بيتجوز بينسى امه وابوه خلاص كله لقدام مراتي هتزعل مراتك هتزعل سبحان الملك البنت البنت اول ما تتجوز ما بتزوروش اهلك ليه اصل هم جوزي بيزعل لما بزورهم جوزك بيزعل سبحان الله ده, ده العقوق بتاعك كله في ميزانه ولو رحت برتيهم برك كله في ميزانه يا جماعه احنا قعدنا بنسمع قصص رهيبه اعرف واحد اعرفه يعني بنت معاه ليله ليله كان عندي امتحان تاني يوم وقاعد اذاكر يعني ما كانش عنده لحظه قاعد اذاكر وهو جه وبات سبحان الله هذا ال- هذا ال- الشاب سبحان الله كنا في شقه طلبه مع بعض اخوان يعني انا شفته في الليله ديت بعد كده كان هذا شاب على خمس بنات او على ست بنات هذا الولد بلغ من عقوقه بابوه انه هو كان في كليه علوم جاب جيركن زي ميه كاويه او او ميه نار او ماده من المواد الكاويه وكبه على ابوه ولع في ابوه قتل ابوه لغايه ما عظام ابوه ظهرت من لحمه اللي داب سبحان الملك هذا التوحش شفت ياما شفت ياما شفت ولكن في قصص الواحد ممكن يحكيها وقصص الواحد ما يقدرش يحكيها شاب من الشباب الاثرياء امه امه امه عايز يجيب لامه مش عايز يجيب لها عروسه عايز يجيب لها مصيبه الشباب الوقت بيجيبوا لاهالهم مصايب انا عايز اتجوز دي دي يا ابني هي دي تنفع اصلا لجواز ولا لدنيا امه بتكلمه امه بتكلمه شاب من الشباب الاثرياء الاثرياء والاغنياء مسك السكينه وقعد يطعن في امه لغايه ما قتلها لغايه ما لم يتركها الا جثه هامده والعياذ بالله والعياذ بالله شاب تاني من الشباب امه وابوه ناس فقراء فلاحين بسطاء شغالين باجره في ارض زراعيه شغالين بسطاء هذا الشاب يعمل ايه عاش في قصه حب شديده مع بنت من البنات في الكليه اللي هو فيها وطبعا هو بيدرس بقى في القاهره ولا اسكندريه بعيد عن قريتهم عايش البنت ان اهله اغنياء وانهم وانهم عند التخرج قالت له انا لازم اشوف اهلك واتعرف عليهم امال هنتجوز ازاي لازم انزل قريتك الشاب مش عارف يعمل ايه مش عارف عامل زي المجنون هي نازله معاه ومصممه تنزل معاه لغايه ما نزلت معاه القريه ما هوش عارف يعمل ايه ويواجه لا ابوه واقف فلاح بسيط غلبان هدومه مقطعه قال لها ده واحد ده- فبيسلم عليه ده مين ده قال لها ده عامل شغال عند ابويا ابوه قال له ايه يا ابني انت بتقول ايه انت اتجننت ولا ايه ابوه اتكلم هي عرفت ان ده ابوه لطمته بالقلم على وشه وسابته ومشت كانت فتاه ثريه ولكن كان عندها ضمير كان عندها دين كان عندها ويعني كان عندها على الاقل مبادئ يعني لان لو كان الدين كامل ما كانتش اصلا مشت مع شاب فتره الجامعه هذه معصيه من المعاصي اللي هنتكلم عنها ان شاء الله ولكن هذا الشاب بيتبرى من امه وابوه هنقول ايه ولا ايه يا جماعه كل ما نروح للاسر الفقيره نلاقي امهات مرميه أ- أ- اولادهم سابوهم ورموهم كل ما نروح دور المسنين ايه ده كل دول وده يقول لك ده أنا ابني كذا ودي انا بنتي كذا وده انا ابني كذا ورموهم الامهات اللي لما بيكبروا يخافوا يقعدوا لوحدهم خايفين من المرض خايفين من اي حاجه خايفين حد يدخل الشقه ما يعرفوش يدافعوا عن نفسهم والاولاد اصل انا مراتي واحد بيقول لي كده اصل انا مراتي بتخاف طب انت مراتك بتخاف وامك بتخاف خد مراتك وانزل لوالدتك يا اخي اتصرف يا اخي يا اخي في الف حل وحل سبحان الله يا جماعه الواحد اللي عاد بيشوفه في عقوق الوالدين حد يشيب شعر الراس واللي انا بقوله ده مستوى ممكن يكون مستوى شديد وفي لا شد منه ولكن العقوق على الظاهره منتشره بنات ثانوي وبنات اعدادي وبنات تشوف البنت بتكلم امها كانها يا جماعه عقوق الوالدين من علامات الساعه من علامات الساعه لما جبريل جه للنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي شمل اهم اركان الدين بيقول له اخبرني عن الساعه قال له ما المسؤول عنها باعلم من السائل ولكن اخبرك عن اشراطها كان ايه اول شرط من اشراطها ان تلد الامه ربتها وفي روايه اخرى ان تلد الامه ربها يعني الابن والبنت يطلعوا اسياد لامهم وابوهم يدوسوا بجزامهم على امهم وابوهم يعقوا ابوهم وابوهم العقوق اللي عدنا بنشوفه ده من علامات الساعه انا عايز اقول لك حاجه انا عارف ان انت جواك خير وعارف ان انت جواك خير ولكن انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه انا عايز اقول لكم ان مفيش جنه من غير بر بر ثلاثه لا يدخلون الجنه يا نهار يا دي السواد ثلاثة لا يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة ازاي يعني مفيش جنة اولهم العق لوالديه يعني من غير ما ترضي امك وابوك مفيش جنة من غير ما ترضي امك وابوك مفيش جنة يا جماعة اللي بينصحكم النصيحة ديت واحد جرب ان ابوه يموت وربنا يبقي لي والدتي يا رب وينسأ في اثارها انه ولي ذلك والقادر عليه واحد جرب ان ابوه يموت لو والدك مات او والدتك ماتت صدقني والله والله ما هتفتكر برك بيهم ولا هتفتكر اللي انت عملته انت مش هتفتكر غير كل موقف كان ممكن تحسن اليهم ولم تفعل هتندم هتحس ان باب في الجنه اتقفل باب بر الوالدين الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فاضع هذا الباب ذلك الباب مش هذا الباب فان شئت فاضع ذلك ذلك لانه عالي ذلك ده اسمه اشاره للبعيد عالي مش هذا لا ده بعيد ده عايز مجهود ده عايز ناس تبذل عايز ناس تنحت في الصخرة عشان تاخد الباب ده الوالد اوسط ابواب الجنه اوسط يعني اجمل اجمل باب من الابواب الثمانيه اعظم باب أع... واوسط من معنى اوسط اعدل يعني ايه يعني انت ممكن تصوم شويه وربنا يخليك تدخل جنه الريان يعني الصيام بتاعك ما كانش كتير قوي قوي قوي بس ممكن تدخل اثنين وخميس وتدخل انما بر الوالدين لا بر الوالدين ده بحقك يعني عملت موتت نفسك في مرهم خلاص ادخل الوالد اوسط ابواب الجنه عشان كده لو مات ام يبقى باب في الجنه مات عشان كده يا جماعه الطاعه اللي هنتكلم عنها ندعو عليها الليله والمعصيه اللي هنحذر منها الليله معصيه خطيره جدا لان كل ابواب الجنه ممتده طول حياتك الجهاد جاهد اخر ساعه في موتك تدخل من بابه الصلاه قوم الليل في اخر حياتك وصلي في جماعه وتكبيره الاحرام تدخل من... انما بر الوالدين ده باب بيتقفل ده باب لازم تلحقه لازم تلحقه قبل ما يتقفل لازم تلحقه قبل ما يغلق فرصه وبتروح وبتنتهي اخواني في الله اخواني في الله دي نصيحة من واحد جرب ان حد من والديه يموت عايز يا جماعة الباب ده عايز جهد يا اخواني والا فشؤم عقوق الوالدين شؤم رهيب والكاس اللي بيشربه عق والديه كاس فظيعة فظيعة عشان كده انا عايز اتكلم معاكم عايز اتكلم معاكم يا اخواني عن بر الوالدين وعقوق الوالدين بر الوالدين بيعمل ايه بيعمل كرامات في الدنيا كرامات في الدنيا كرامات وتفريج كروبات عارفين يا جماعة حديث الثلاثة والصخرة كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأوابهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار في رواية مما يهبط من خشية الله سدت باب الغار يعني ايه يعني ايه باب الغار اتسد يا جماعة يعني هيموتوا يعني بعد 200 سنة يكتشفوا ثلاث هياكل عظمية هنا يموتوا طب ايه اللي يخرج من الزنقة دي ايه اللي يفرج الكرب ده مفيش تليفونات ولا موبايلات ولا مدات ولا رسائل مفيش لا سلكي مفيش اجهزة اتصال مفيش حد داري في طريق سفر مين هيدرى بيهم فقال بعضهم لبعض انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تتوجهوا الى الله بصالح اعمالكم فبدأ كل واحد يدعو تخيلوا يا جماعة التاني قال ايه تخيلوا الاولاني قال ايه قال اللهم يا جماعة الطاعة دي الوقت هتحرك الصخر الطاعة دي هتعمل معجزة الطاعة دي هتفرج الكروبات الطاعة دي لو في صخرة في حياتك عايزاها تزول عايزة ربنا يرزقك زوج صالح عايزة ربنا يرزقك ولد صالح عايز ربنا يوسع عليك عايز عايز عايز بر الوالدين سبب لتفريج الكروبات فقال الأول اللهم إنه كانت لي أبواء اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران كبر وضعف وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا يعني لو لا, لا أهلي وولادي ولا خدمي يتعشوا قبل ما يتعشوا لازم تحسس أمك وأبوك إنهم رقم واحد في حياتك ويبقوا رقم واحد في حياتك فنأى بي يوما طلبوا الشجر في الرعي اتأخر فعدت وقد ناما فحلبت غبوقهما حلبت اللبن بتاع العشاء بتاعهم لهم ووقفت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما انت مصحيهم لا ما بصحهمش ليه يناموا ويرتاحوا ده أمي وأبويا أمي وأبويا أغلى حاجة عندي في حياتي وأكره أن أغبق قبلهما أحدا وأولادي يتضاغون عند قدمي أولاده واقفين يعيطوا ويصرخوا عايزين ياكلوا وهو واقف طب أكل ولادك وسيب لأمك وأبوك نايبهم لا ما حدش قبلهم هم رقم واحد طيب اقعد أنت جاي تعبان طول النهار لا ما اقعدش طب صحيهم لا طب وقف حد من خدمك ما أنت عندك خدم أنت بتقول أهلا ولا مالا يعني عندك مال يعني خدم وقف لا لا يمكن أنا اللي أقف عشان أمي وأبويا وأنا اللي أخدم أمي وأبويا زي ابن مسعود لما امه قالت له هات لي طلبت منه ماء راح يجيب الماء رجع لقاها نامت فضل للفجر واقف بالميه لغايه ما صحت وشربت رضي الله عنه ف فظل واقفا حتى انشق عمود الصبح لغايه ما النهار طلع فاستيقظا فسقيتهما سبحان الله اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة انفرج جزء من الصخرة يعني جزء لسه بعد كده كل واحد منهم دعا بعد كده وكمل الحديث ولكن يا جماعة بر الولدين بيحرك الصخر من مكانه يا اخواني احد السلف لما امه ماتت فسمع هاتفا ينادي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها انت كنت عايش في كرم ربنا بسببها فاعمل صالحا نكرمك من اجله خلاص العمل الصالح العظيم اللي كان في حياتك راح شوف بقى ايه العمل اللي بعد كده عارفين اويس القرني عارفين اويس يا جماعه اويس ده في حديث رهيب في صحيح مسلم الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه خير التابعين بنص صحيح مسلم خير التابعين يعني افضل من مشى على الارض بعد الصحابه خير التابعين الناس سمته السلف سموه الصحابي الذي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ليه هو كان عايش وقت النبي اه طب ما راحش للنبي ليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم عمر يا عمر ياتي عليكم من امداد اليمن هيجي لكم في يوم من الايام واحد مجاهد من مجاهد اليمن من اويس من قرن يقال له اويس ان لقيته يا عمر فاطلب منه ان يستغفر لك يا رب عمر ده من العشر المبشرين في الجنه يا رب واحد من العشر المبشرين في الجنة يطلب من واحد انه يستغفر له لعمل ايه يا عمر كان به بياض برص في جسمه فدعا الله فشفاه فدعا الله فشفاه الا موضع درهم حته صغيره عشان ربنا يذكره بنعمته عمل ايه يا رسول الله له ام يبرها له ام يبرها بسبب امه ما راحش للنبي عليه الصلاه والسلام بسبب امه ربنا عمل له هذه المعجزه اللي الطب حتى الان بعد 1400 سنه مش قادر يعالجها ربنا اجرى له هذه المعجزه للبر بامه هتشوف كرم ربنا لو بريت امك وابوك هتشوفي كرم ربنا لو قعدت تحت رجليهم طب والعكس اب من الاباء ابنه ماسكه في الشقه ماسكه في الشقه مسكه من رجليه بيجرجروا يطردوا بره يا ما شفنا حاجات من دي بيجرجروا يطردوا بره خدوا بالكم برضه الله اعلم الله اعلم لما تشوف لما تشوف من التعبيرات القويه اللي سمعتها لما واحد معدي لقى واحد رامي امه تحت بير السلم والله يا جماعه ما قالش ايه العقوق ده عارفين قال ايه قال يا ترى عملت في امك وابوك ايه لما كنت صغيره تعبير خطير الراجل داسك وابوه من رجليه وبيجرجره بيجرجره ابوه يقول له للباب بس يا ابني ايه ده ابو قصده ايه لحد الباب بس يا ابني ويجرجره وابوه يقول له لحد الباب بس يا ابني حد الباب ايه عارفين الراجل قال ايه قال له انا لما جرجرت ابويا وانا زيك جرجرته لحد الباب بس ما طلعتوش بره الباب سبحان الله هتدوق كؤوس المرار يلا عقيت امك وابوك هتدوق والله يا اخواني والدي سبحان الله العظيم الواحد يعني ما خدموش الخدمه سبحان الله يعني مرض اخر ست سنين اللي هم سنين الكليه وتوفي رحمه الله والواحد في سنه امتياز الواحد لا كان عارف عشان فطار الوالد يروح الكليه وعشان عشاء الوالد ما كانت حياتك حياتك مقفوله مش عارف تخرج بالنهار ولا بالليل ولا ولا سبحان الله كل ما الواحد يشوف ربنا رزقه زوجه بتخدمه قد ايه ما بتخلكش تجيب كوبايه الميه كل ما الواحد يشوف في ولاده الطفله الصغيره اللي لسه مش فاهمه تشوف الدنيا بتشتي تبكي ابي الشتاء يعمل ايه في ابي سبحان الله هو مين اللي حط في قلب دي الحنان يا جماعه هتشوف واللي ما برش امه وابوه سبحان الله العظيم هيشوف الراجل اللي في السنبلاوين جنب المنصوره مسك ابوه لطشه بالقلم قدام الناس الناس تجرت على الولد عايزين يقطعوا حتت ابوه قال لهم سيبوه انا من عشرين سنه ده طشت ابويا نفس الالم ده اهو هنا اهو كؤوس مرار يا اخواني كؤوس مرار سبحان الله العظيم يعني بر حقوق الوالدين دي معصيه رهيبه يعني هنتكلم فيها ان شاء الله ولكن يعني معانا اه اتصال يعني مراوحه في الاتصال ان شاء الله معانا اتصال دلوقتي طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا لك دكتور حازم اهلا وسهلا أهلا بيك أنا ماما امي اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا أهلا بيك سبحان الله ربنا يا يبارك فيك رب أهلاً وسهلاً.
يصحلك كده و- ويقوي إيمانك الله يبارك فيك الله يبارك فيك يا أنا رب مش عارف اقول ايه والله عامله ايه اخبارك ايه الحمد لله وشكر الله اخبار الالم ايه والوجع الوقت ايه الحمد لله الحمد لله وشكر الله واخبار الهبوط
الإيه؟
الهبوط والدوخه لا الحمد لله أحسن شفاك الله وعافاك أنا لما شفاك الله شفتك وعافاك اتبسطت رد.
الحمد لله
وعامل إيه؟
الحمد لله مبسوط.
والشكر لله يا امي اللهم لك ربنا يا الحمد رب يثبتك ويصلح حالك الله يبارك فيك يا امي الله يسعدك يا يبارك.
حزم يا دكتور حازم باشا ربنا يبارك فيك يا امي طيب يا حبيبي ماشي مش عايز أي حاجة؟
الله يخليكي جزاك الله خيرا شفاكي الله وعافاكي اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك انا يا جماعه ما بقولش لوالدتي يا امي انا بقول لوالدتي يا جميل يعني لما بكلم والدتي والله ازيك يا جميل عامله ايه يا جميل بس انا بصراحه يعني ايه يعني كانت آه، يعني الدخله يعني مفاجاه عليا شويه او صعبه عليا شويه يعني يعني كانت فيها صعوبة عليا شوية وإن كنت متوقع أنك تتصل ولكن سبحان الله يعني جزاه الله عني خير الجزاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لما زي ما ربنا قال يا جماعة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف زي ما ما قالولكش أف ولا تنهرهما عارفين يعني إيه النهر النهر زي نهر النيل كده اللي هو الشق الكبير اي كلمه تقولها لامك وابوك في كبارهم بتشرخ نفسيتهم شرخ بعد ما بقى هم اللي محتاجين لك انت اللي تعمل معاهم كده وقل لهما قولا كريما اكرمهم عززهم ارفعهم اكرمهم واخفض لهما جناح الذل الذل يا جماعه يعني ايه ذل نفسك اشتغل لامك طباخ ومكوجي وبتاع شاي وقهوه واشتغل لهم كل حاجه اشتغل لهم غسال تغسل الهدوم ومكوجي و- و- وبتمسح احذيه ليهم اشتغل لهم كل حاجه اشتغل لهم ك- وسواق وكل المهن اللي ممكن تقدر تخدم امك وابوك بيها واخفض لهما جناح الذل لما الطير يجي يحط على الارض يخفض جناحه اخفض اتكسر ليهم جناح الذل من الرحمه وبعد كل الخدمه دي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره يا رب رحمتك اللي وسعت السماوات والارض اغمرهم بيها اغمرهم بيها يا رب رب ارحم ده ربنا امرك انك تدعي لهم اه لو تعرف بيحبوك قد ايه لما الاب ابنه بيموت حياته بتنتهي يا جماعه بيعيش حياته كلها معذب اه لو تعرف بيحبوك قد ايه كان قلبك يتفتت عطف عليهم وحنان عليهم ده نبي من الانبياء اتعمى اتعمى لما ابنه راح منه سيدنا يعقوب عمي من الحزن على سيدنا يوسف تخيل العاطفه الرهيبه اللي في قلوبهم تجاهك يبقى الطفل مكسر الدنيا والكل مش طايقه وابوه وامه سبحان الله على قلبهم زي زي العسل زي الريشه بالظبط يا جماعه يا جماعه بر الوالدين وحقوق الوالدين دي قضيه خطيره انت مهما كنت عابد لو اغضبت امك شوف اللي هيحصل لك مش هقول لك لو انت شاب بعيد كمان ده انا هقول لك لو انت عبد من العباد الحديث اللي يزلزل القلب الحديث اللي يرعب حديث جريش جريش العابد اللي بنى صومعه وكسر السلم بتاعها عشان ما حدش يع- يعطله على العباده ولا لحظه وقعد يعبد الله في الصومعه ليل نهار امه راحت له في طلب يا جريج او وحشها يا جريج يا جماعه والله يا اخواني انا في اي جلسه لما المحمول بتاعي يرن ما اردش احتراما للي انا قاعد معاهم امي لو اتصلت لا يمكن الدنيا تتقلب مهما كان الموقف مهما كان الموقف كل حاجه تقف بتنادي يا جريج يا جريج فكان بيصلي قال رب امي وصلاتي كمل صلاته وساب امه تاني يوم راحت له وست كبيره وعايزه تشوف ابنها ومحتاجاه في حاجه يمكن بيصلي بالنهار اروح له الظهر يا جريج بيصلي رب امي وصلاتي وكمل صلاته صلاه نفل صلاه النفل دي لو امك نادت فيها تقطعها وتروح لامك ما دام صلاه نفل تالت يوم يمكن اخر النهار يكون بي- بيفضى يا جريج رب امي وصلاتي ساب امه محتاجاه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات مش هو قاعد عابد معتزل الفتن يا رب خليه يشوف الفتن بعينيه مرضاش يرد عليا رغم انها كانت محتاجه له يا جماعه تتخيلوا ان اكبر قضيه قضيه اعلاميه في بني اسرائيل في الوقت ده كانت من نصيب جريج امراه زانيه تفتري عليه بنسب ولد الزنا ليه والقضيه ترفع وحاكم البلد هو اللي يفتي فيها تخيلوا كل القضيه الرهيبه دي وربنا ينفخ الغلام في المهد ويبرئه لانه عابد ولكن عشان ربنا يربيه امك لو نادتك ما ينفعش ما تقولش قيام ليل ما تقولش ما تنطقش امك ما دام نادتك خلاص سيدنا ابراهيم ابوه قال له لئن لم تنتهي لارجمنك قال له سلام عليك ساستغفر لك ربي بر ابوه مهما كان اسلوبه صعب معاه يا ملتزم يا اللي بتقول ابويا صعب معايا مهما كان لو بتكلمه مسك حاجه ورماك بيها مهما كان مهما كان طلع ابنه اسماعيل يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين لان الاب بار فالابن بار يا جماعه عقوق الوالدين بيسبب سوء الخاتمه والم الموت الرهيب لو تفتكروا حديث ألم الموت الرجل اللي, اللي قام من بين الأموات فقال إني قد مت منذ مئة عام لم تذهب عني حرارة الموت حتى كان الآن بيقول للناس اللي واقفين في المقابر انا بقالي 100 حديث صحيح بقالي 100 سنه ميت حراره الموت لسه رايحه دلوقتي الموت يا جماعه تخيلوا بقى احنا بنقول يا رب يخف مش يا رب يزيد فاذا احد الناس كان على فراش الموت والسكرات شديده والروح ما بتطلعش مش عارفين في ايه بداوا يسالوا شده السكرات في ده بالذات ليه قالوا له قالوا لهم ده له ام كان مقاطعها راحوا استسمحوها فلما رضيت عنه خرجت الروح يعني يا جماعه عقوق الوالدين بيعذر خروج الواحد طب اللي ما لقوش امه واللي ما عرفوش ان غضب امه هو السبب اللي غضبانين اللي قاعد دلوقتي وامه غضبانه عليه اللي قاعد دلوقتي وابوه غضبان عليه اللي عصب وابوه النهارده الشاب اللي اتجوز واحده على غير مراد امه وابوه او جاب لهم واحده هيموتوا منها الشاب اللي بيشوح لامه وابوه يتوب ازاي يلحق انت لسه مستني اما اكمل باقي الحلقه انت تقوم الوقت وتتوب انت تقوم الوقت وتبوس جزمتها انت تقوم الوقت تشطب لها المطبخ وتلم الهدوم وتغسل الهدوم اللي مش نظيفه وتمسح الشقه وكل يوم تعملي كده وتقولي يا رب توب عليا وتقولي يا رب اقبلني وتقولي يا رب اغفر لي اللي فات في حقوقي ليها انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه ده بر وحقوق يا اخواني معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا مين اللي معايا آه، شيخ حازم معاك آه، ماجد ممدوح محمد ازيك يا حبيب قلبي ازيك يا موجود أنا كويس الحمد لله بقول لحضرتك أنا كانت والدتي توفت من شهرين و- والله كنت عايز بس أشهد ربنا وأشهدك على شيء يعني
اتفضل إن أمي كانت أحن أم وكانت أكرم أم وكانت أوفى أم وكانت أعظم أم وكانت أطيب أم والله يا شيخ حازم أنا عمري ما قصرت مع أمي أنت دلوقتي كنت بتتكلم على إن حقوق الوالدين بس لسه في شباب لسه فيها خير وأنا بفضل الله وكرمه عليا كان ربنا مصبر قلبي ومرضيني على إن أنا أبر أمي جزاك الله والله خير أمي أنا كنت يعني لو أقدر أعمل لها تمثال كنت أعمل لها تمثال الله وخلي كل الناس تشهد إن أمي كانت أحن وأكرم أم في الدنيا الله يغفر لها ويرحمها الله يغفر لها ويرحمها جزاك الله خيرا جزاك جدا الله وإياكم فبالله عليك يا شيخ حازم أنا كنت بتمنى من ربنا إن يعني حد يدعي لها وكل الناس تتأمن على دعائها فياريت نسأل ادعي الله أن يغفر لها لها باسم ربنا وأن يرحمها يرحم أمي وأن ويرحم لها يتغمدها ويرحم برحمته.
أبويا أنا كمان اللهم آمين يا رب.
ويرضى قولوا عنها آمين يا ويجعل إخواني.
قبرها روضة من رياض الجنة يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين جزاك الله خيرا ونيجي عند الميزان يا جماعه وصلنا للميزان دلوقتي نشوف بر الوالدين وحقوق الوالدين بيعمل ايه في الميزان نشوف يا جماعه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بترعب عارفين الحق الوالدين ميزانه بيبقى شكله ايه مفيش ميزان حسنات ازاي مفيش ميزان حسنات خاف احسن تصدم مفيش شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما قلت لكم قبل كده الاحاديث محققه كلها بفضل الله سبحانه وتعالى شوف احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش ميزان حسنات ثلاثة لا يقبل الله لا يقبل الله يعني ما فيش حسنات أصلا ما فيش حسنات ميزان فاضي لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فرض ولا نفل ما فيش حاجة مقبولة ما فيش حاجة عملها مقبولة يا ل- يا مصيبتا ازاي ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا مين دول يا رب أول واحد فيهم العاق لوالديه عاق لوالديه اول واحد فيهم عق لوالديه اسمع الحديث الثاني المرعب دوت ثلاثة ده, مر... ده, ده, ده رهيب بقى رهيب ثلاثة لا ينظر الله لهم يوم القيامة ما ما فيش نظر من الله ليك يعني ايه هو هو مش ابوك اللي مقاطعك ده ربنا يعني ايه يعني ما فيش رحمة والعياذ بالله يعني ما فيش مغفرة والعياذ بالله يعني هالك والعياذ بالله ثلاثة لا ينظر الله لهم يوم القيامة يوم القيامة يوم الأهوال ده اهو ليه يا رب حطيت ده مع اليهود ومع ومع اللي عملوا المصائب دي كلها ليه يا رب أولهم العاق لوالديه العاق بص لامك نظرات الرحمه بوس جزمتها قبل ما تندم قبل ما تندمي اسمعوا الحديث الرهيب ده ثلاثة لا يدخلون الجنة لا يدخلون الجنة كلمة واحدة بس كده لا يدخلون الجنة ومصيبة دول عملوا ايه اول واحد فيهم العق لوالديه يعني ثلاثة لا ينظر يعني العق لوالديه لا ينظر الله له يوم القيامة العق لوالديه لا ينظر الله له يوم القيامة يبقى لن ينظر ليه ولن يكلمه ولن يرحمه ولن يغفر لي والعياذ بالله فلا العق لوالديه لا يدخل الجنة العق لوالديه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا العق لوالديه ابن عباس بيقول ثلاثة في القرآن قرنت بثلاث لا يقبل من أحدها إلا أن تفعل الثانية التالتة قال إيه وقال الله أن اشكر لي ولوالديك فلا يقبل شكرك لله إن لم تشكر لوالديك ده ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة بيقول لك لو شكرت ربنا وما شكرتش أمك وأبوك دي ضيع- ضيع دي يا إخواني إزاي يا إخواني إزاي معصية زي دي إحنا واقعين فيها إزاي أنت واقع في معصية زي ديت خلاص احفظي إيديكي مع أمك وأبوكي ما تشاوريش احفظ يا جماعة السلف السلف ابن مسعود لما امه قالت له كوب ماء مرضى ونامت فضل واقف بكوب الماء ابن سيرين ابن سيرين لما كانت امه تكلمه ابن سيرين ده من علماء الامه الجهابذ كان من درجه ما بيغطي صوته معاها يحسبه مريض الحسن بن علي رضي الله عنه كان حسن بن علي كان لا يأكل مع أمه كان لا يأكل مع أمه في طبق واحد فقيل له لماذا قال أخشى أن تنظر إلى لقمة فتشتهيها فأمد يدي إليها قبل أن تمد يدها هي فأكون قد عققتها هي تأكل الأول وتتبسط وبعد كده أكل أنا بعد كده يا جماعة بر الوالدين رهيب أبو هريرة كان يقول لأمه السلام عليكم يا أمه تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي يقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرة تقول له رحمك الله كما بررتني كبيرة ايه يا جماعة ده ايه البر ده ايه الجمال ده ايه البر ده عشان مرعوبين المثال يا جماعة واحد راح لابن عباس قال له عشان تعرفوا بر الوالدين بيفقر الموازين ازاي ويغفر بسببه ازاي راح لابن عباس قال له يا ابن عباس تقدمت لامراه فرفضتني ما رضتش اتجوز فتقدم لها رجل اخر فقبلته فغرت ازاي تقبل إزاي؟ فقتلته قاتل قاتل ابن عباس قال له الك والدين قال له لا قال له فتب الى الله واستغفره فواحد بعدها قال له انت سالته عن امه وابوه ليه قال له لا اعلم عملا ارضى لله من بر الوالدين انا ما اعرفش حاجه ترضي ربنا اكتر من بر الوالدين اعظم عمل يرضي الله ايه رايك تتعبد الليله باعظم عمل يرضي الله ايه رايك تتعبد الليله باعظم عمل يرضي الله ايه رايك ايه رايك انا اعرف اخ من يعني اعرف اخ من الاخوه الناس في بيت امه هو ساكن في بيت امه في بيت الناس في شارع امه وبيت امه حسبوه بيته ما عرفوش غير بعد سنه ولا حاجه ان ده مش بيته من كتر ما بيروح لامه سبحان الله العظيم سبحان الله يا اخواني اتفضل اتصال السلام عليكم
السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور حازم أهلا وسهلا آه انا النا- ام- آه، بعد صلاه الفجر امبارح حلمت بحضرتك بتديني خير خير جامد فاتمنى من ربنا تكون دي بشاره ان ربنا يغفر لي الذنب ده يا رب اللهم آمين.
انا اللي انا انا والدي كان طبيب حصل اللي هو والدي يعني وقع من على السلم مره وهو كان نازل الكشف يعني وكده فهو ظهره فرجله دي سببت يعني اللي هو ينام فتره طويله على اساس لحد ما مات يعني كان عنده صدفيه وحاجات كتير كده انا كنت اقرب واحده لابويا كنت كنت ابويا كان بيحبني جدا جدا كنت حنين عليه جدا جدا جدا لغايه ما دخلنا الله يلعنه الش- النت شيطان شيطان شيطان والله العظيم شغلت بالنت ده جامد جامد جامد جامد شغلت عن ابويا كان بينادى عليا والله العظيم كنت بطنشه عشان النت ده والله لحد ان انا استغفر قدرة ان ابويا كان بيكرهني والله بعد كده انا معلش حضرت اللي هو معلش احنا نقول حالا اهو ان شاء الله اللي اثر في حق امه وابوه يعمل ايه بعد موته معلش يا اخت ربنا يغفر لنا ويرحمنا يا رب هنقول الوقت ان شاء الله يا اخواني ولكن خلاص يا اخواني معلش يعني في الدقائق الاخيره دهيت انا عايز اركز في الموضوع عشان نبقى تمينا الموضوع الخطير ده يعني معلش الباشمهندس بس دلوقتي يعني لو في اتصال اه، او في اتصالات خلاص يعني بعد ما اخلص الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى اه، ابن عباس قال له قال له أم- قال له لا اعلم عملا ارضى لله من بر الوالدين ارضى ارضى عمل فرغ ساعه من يومك لامك وابوك تمسح لهم الشقه تشطب لهم المطبخ اعملوا حاجه يا جماعه اعملوا حاجه يا اخواني يا اخواني دي الجنه عارفين يعني ايه العلاقه بين بر الوالدين والجنه الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الخطير اسمع الحديث الخطير ده بيقول رايتني دخلت الجنه عليه الصلاه والسلام في الرؤيا جنه النبي دي الفردوس الاعلى يا جماعه فسمعت قارئا يقرا فقلت من هذا فقالوا حارثه بن النعمان رضي الله عنه فقلت كذاك البر كذاك البر بر الوالدين رفعوا لجنه النبي عليه الصلاه والسلام بر الوالدين رفعوا للفردوس الاعلى يا طلاب الفردوس الاعلى بوسوا جزم امكم وابوكم يا طلاب الفردوس الاعلى اقصر طريق للجنه يا طلاب الجنه رجلين امك ورجلين ابوكي الراجل اللي جه يجاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام فبيقول له ألك أم قال له نعم لي أم قال له إلزم رجلها فثم الجنة إلزم رجلها فثم الجنة يعني بينك وبين الجنة متر اللي بين بين أو متر ونص اللي بينك وبين رجلين أمك هو اللي بينك وبين الجنة أقصر طريق للجنة بتعديه من خلال رجلين أمك إنك تبوسي جزمة أمك الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ أنت حر بقى شوف شوف بعد كده النار يا جماعة من أدرك أبويه في أو أحدهما في الكبر فلم يدخلاه الجنة فدخل النار من أدرك أح- أبويه أحدهما أو كلاهما في الكبر فلم فلم يبرهما فدخل النار فأبعده الله يبقى في قاع جهنم الصحيق في رواية تانية للحديث ده يا جماعة في رواية تانية للحديث ده رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما في الكبر فلم يدخله الجنة مناخيره تيجي في التراب يوم القيامة يا جماعة من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما في الكبر فلم يبرهما فدخل النار فأبعده الله ده ده دعاء جبريل والنبي قال أمين يعني تدخل جهنم بدعوة أمين السماء وتأمين أمين الأرض عليه الصلاة والسلام يا جماعة يا جماعة بعد عن رحمة الله من أدرك حديث ثالث بعد عن رحمة الله ما فيش رحمة لا في دنيا ولا في آخرة والعياذ بالله لأنك ما رحمتش أرحم الخلق بيك بعد عن رحمة الله من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما في الكبر فلم يدخلاه الجنة الكلام خطير جدا والكلام رهيب في قضية بر الوالدين وحقوق الوالدين هتختار إيه حقوق الوالدين لو عقدتهم تبقى علامة من علامات الساعة مفيش جنة من غير بر افتكري لو مات أمك وأبوك يبقى باب الجنة اتقفل إلا لو تداركت بقى باللي احنا هنقوله دلوقتي الا لو تدرجت اخر جائزه قبل ما اقول التوصيات حب الله شوف بقى الصحابي اللي بيسال النبي عليه الصلاه والسلام ما احب الاعمال الى الله اكتر حاجه اتحبب بها المولاي ويحبني بسببها قال له ما احب الاعمال الى الله عارفين يا جماعه قال له الصلاه على وقتها قال له ثم ماذا قال بر الوالدين يعني تاني حاجه على طول تاني حاجه بر الوالدين ثم ماذا قال له الجهاد يعني بر امك وابوك قبل الجهاد قبل الجهاد في سبيل الله طب والعكس بقى لما الرسول عليه السلام قال أتدرون ما أكبر الكبائر ايه اكبر الكبائر رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين اكبر الكبائر يعني مفيش معصيه اشد من كده مفيش معصيه اكبر من كده يا اخوانا عايزين نفوق عايزين نفوق يا جماعه التوصيات التوصيات انا مش هقول لك ترضوا امك وابوك ازاي قوم الوقت بوس جسمتهم قوم الوقت استرضيهم قوم الوقت شوفوا انت ما روح الوقت زورهم لو انت متجوز اتصل بيهم سافر لهم برهم ارضيهم ارضهم طب انا واحد هيقول طب انا انا انا قطعت امي وابويا وبهدلتهم طب اعمل ايه عندك بقى الراجل اللي راح للنبي عليه الصلاه والسلام يجاهد قال له الك والدان قال له نعم قال فارجع فاضحكهما كما ابكيتهما الحديث ده فيه مفتاح التوبه من ذنب حقوق الوالدين ارجعي بقى ضحكيهم وفرحيهم بكل مره زعلتهم فيها بكل مره شوحت لهم فيها بكل مره قفلت الباب وخرجت بكل مره رفضت امرهم بكل مره اتاخرت عنهم بكل مره اغضبت قلبهم ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما كما طب انا دلوقتي ابويا وامي ماتوا ماتوا خلاص اعمل ايه وانا بر بيهم بس عايز بر يزيد اعمل ايه لسه في امل لسه في سبيل اسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بقي من بر الوالدين بعد موتهما بعد موتهما قال عليه الصلاه والسلام الصلاه عليهما الدعاء بعد كل صلاة عليهم ده ربنا اللي امر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة سيدنا نوح يا جماعة بيقول رب اغفر لي ولوالدي في اخر سورة نوح سيدنا نوح كان عمره ساعتها 950 سنة يا- او 900 سنة يعني يا اخواني ابوه وامه كانوا وقته مثلا من 500 سنة ولا حاجة ولسه بيدعي لهم الصلاة عليهما والاستغفار لهما رب ربنا يغفر لهم يا رب اللهم امين وانفاذ عهدهما بعد موتهما لو كان عليهم صلاه لو كان عليهم قصد صيام فريضه صوم عنهم لو كان عليهم ندر اديه لو كان عليهم حقوق لو كانوا وعدوا حد بحاجه لو كانوا ون- قالوا وصيه اديها و و- واكرام صديقهما اللي كانوا بيحبوه روح زوره و صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما صلة أرحمهم وقرايبهم وكمان إكرام صديقهما خمس طرق لبر الوالدين بعد الموت الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعد موتهما و... ب... و... وإكرام صديقهما دي الخمسة وصلة الأرحام التي لا توصل إلا بهما يعني إيه بر الوالدين إما يبلغن عندك الكبر عندك يعني في بيتك مش أمك وأبوك كبار وأنت سايبهم لو مش راضيين ومتعززين يبقى أنت أساسا أساسا معظم وقتك هتقضيه معاهم وتكرمهم أمك وأبوك أمك وأبوك افرح لو احتاجوك افرح لو احتاجوك في أي حاجة أمال هتدخل أمال هتدخل الجنة بإيه أمال هتدخل الجنة بإيه يا جماعة ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحق الناس بحسن صحابتي من يا رسول الله قال أمك صحابتي يعني أصحابي يا جماعة مش تدخل لوالدتك تقوم مد وش مقفول لا أنت قاعد مع أمك بتضحك زي أصحابك وتتكلم وتكرمهم وتحاسب في كلامك معاهم إكرام الوالدين يا إخواني طب أنا دلوقتي جالي عقد عمل وفقير لو لاقي قوت يومك اقعد يا ابني والله يوم واحد بر ليهم أغلى من حياتك كلها إلا لو مش لاقي قوت يومك ولو مش لاقي ومحتاجين لك ما تسافرش طب مراتي أجمع إزاي يا ابني أمك وأبوك مراتك تستحمل مراتك لسه شابه وصغيره تستحمل اتفق معاها وعقلها وفهمها ان امك وابوك رقم واحد في حياتك طب بيظلموها لا ما تظلمهاش اعزلها عنهم ولكن يبقوا رقم واحد في حياتك طب بيمنعوني من الالتزام لا اوعى عند الصحبه الصالحه وحضور الدروس لا اوعى ولكن ولكن لازم تبوس جزامهم لازم ما تضيعش دينك ولكن ما تضيعش باب من ابواب الجنه لانك عايز تدخل الجنه اصلا اخواني في الله اخواني في الله يعني قضيه بر الوالدين قضيه خطيره وزي ما قلت لكم دي علامه من علامات الساعه وزي ما قلت لكم تاني الكتكوت اللي خرج من البيضه وسابها قشر متهشم انت كبرت وسبتهم ضعفهم وكبرهم اجري اجري يا ابني على امك وابوك ما تجريش وتنساهم ارجع اقف وبالوالدين احسانا افتكر كلام ربنا سبحانه وتعالى افتكر اوامر ربنا سبحانه وتعالى افتكر لما كنت خليه بتاكل م... ناهمه بتنهش في لحم امك ودمها وهي كل عظم جسمها بيجي يبني لك عظمك انت هتدفع لها ثمن ايه جسمك ولا حياتك ولا انك بقيت مخلوق ولا كل مره تهرط على مرضك هتدفع لهم ايه هتدفع لهم ايه قوموا الوقت يا اخواني قوموا عهدوا ربنا على بر الوالدين قوموا صلوا ركعتين توبه من كل مره أك... عقدت امك وابوهم فيهم قوموا يا جماعه التزام من جديد وعلاقه جديده مع امك وابوك الا امي الا ابي دول رقم واحد في حياتي بعد ربنا سبحانه وتعالى ولكن طبعا ربنا احب والرسول احب وديننا احب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اعنا على بر ابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لمن مات منهم واعنا على بر من حيا منهم اللهم اكرم اباءنا وامهاتنا اللهم اكرمهم اللهم اعطهم الصحه والعافيه اللهم اعنا على برهم بهم رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم